الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين نزلنا الحل الأوقات مع طريقة القلب السليم والمرة اللي فاتت كنا خدنا علامات القلب السليم قال ابن القيم عليه رحمة الله القلب السليم الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرئاسة فسلم من كل آفة تبعده من الله وسلم من كل شبهة تعارض خبره ومن كل شهوة تعارض أمره وسلم من كل إرادة تزاحم مراده وسلم من كل قاطع يقطعه عن الله أنا كنت عايز أقف على وسلم من كل من كل إرادة تزاحم مراده الإنسان دايما طبيعته عايز والعوز ده من الفقر والحاجة فأي حد عايز يعني ودايما عايز اللي هي الإرادة بتاع الإنسان دي دايما تزاحم مراد الله يعني إيه؟ بمعنى ان ساعة الصلاة صلاة الفجر مثلا انا اريد ان انام ساعة قيام الليل انا اريد ان انام ساعة الصيام انا اريد ان اكل اريد ان اشرب فهذه ارادة تزاحم مراد الله فالإرادة اللي بتزاحم مراد الله لن تصل إلى سلامة القلب تماما وصحة القلب تماما إلا إذا كان مرادك مراد الله منك ثاني ثاني لن تصل إلى كمال الحب إلى كمال الحب إلا إذا كان مرادك مرادك ال ال الإنسان لما المرأة إذا أحبت زوجها فهي لا تريد شيئا إلا إيه ما يريد هو وهو إذا كمل حبه في قلبها لا يريد إلا ما تريد هي الموقف كان عجيب جدا وصعب جدا جدا يعني النبي صلى الله عليه وسلم المفروض ان هو بيقعد 8 ليالي بعيد عن ستنا عائشه رضي الله عنها فيجي في الليلة التاسعة وهي أحب الناس إليه فجاء في الليلة التاسعة وقال لها إيه؟, إيه, إيه حتى دنا إيه؟ دنا منها حتى مس جلده جلده بيقولوا مس جلده جلده يعني خلاص دي كناية عن خلاص دي بداية العلاقة الزوجية فلما وصل إلى هذه المرحلة إيه قال لها إيه؟ زاريني أتعبد لربي هنا بقى الست إذا كان كمل الحب في قلبها لزوجها صار مرادها صار مرادها مراده فقالت له إيه؟ إني أحب واحد وأحب قربك اثنين كل ده ما يهمنيش وأحب ما تحبه قم فصلي تاني تاني ايه انا بحبه وبحب اللي انت بتحبه فانا اقدم ما تحبه انت على ما احبه انا انت عايز تصلي قوم صلي انا مش زعلان انا مش متضايق وبالعكس انا مبسوطه جدا قوم صلي بقى فقام يصلي وهي نامت حتى استغرقت في النوم ثم ايه اطال السجود فبدات تبحث عنه فوضعت يدها فوجدت قدمه وسمعته يقول أعوذ برضاك من سخطك أعوذ بمعافاتك من عقابك ده في حب الآدمي فما بالك بحب الله سيد موسى في الإسرائيليات قال لرب العزة عز وجل من رفيقي في الجنة قال رفيقك في الجنة إيه فلانة راعية الغنم سيدنا موسى تعجب بشدة أنا موسى ابن عمران عليه السلام من أولي العزم من الرسل وتكون رفيقتي امرأة راعية غنم عجيب فأحب أن يرى من هذه المرأة فذهب إليها فلقاها في نص النهار بترعى الغنم وعاملة خط والخط ده واقفة ورا الغنم ما بتتحركش وطبيعي ان الغنم لما تبقى موجودة ان الذئب يعدو على الغنم فاستناها لما حبت ما خلصت صلاة انت فلانة قال نعم فقال أتصلين ولا تخشين الذئب على الغنم قالت أصلحت ما بيني وبين الله فأصلح الله ما بين الذئب والغنم فبدأ عايز يعرف خبر الست دي ودي دايما كده طبيعي كده ان احنا اذا وجدنا رجلا صالحا نتلمس من اخباره ونشوف هو وصل ازاي فقال لها إني سألت الله فقال, فقال إنك رفيقتي في الجنة أنت بتعمل إيه بالظبط؟ فكانت الإجابة اللي هي دي إشكال حياتنا الكبير اللي إحنا النهاردة محتاجين نقف معاه فقالت كلمة عجيبة جدا قالت ما أقامني في مقام فأردت غيره قالت إيه؟ ما أقامني في مقام فأردت غيره ما أقامني في مقام فأردت غيره إن أقامني في الصحة ما تمنيت المرض وإن أقامني في المرض ما تمنيت الصحة وإن أقامني في الفقر ما تمنيت الغنى وإن أقامني في الغنى ما تمنيت الفقر وإن أقامني في الظل ما تمنيت الشمس وإن أقامني في الشمس ما تمنيت الظل ودي أعلى عبادة عندنا اللي ضيع مننا النهاردة قضية الرضا ما أقامني في مقام فأردت غيره انا ربنا اقامني في الصحة في ناس كده احيانا لما بتشوف اهل البلاء بتتمنى البلاء سيدنا ابو ذر رضي الله عنه كان بيقول كده ثلاث كلمات كان بيقول ايه كان بيقول ايه المرض احب الي من الصحة والفقر احب الي من الغنى والموت احب الي من الحياه تاني تاني سيدنا ابو ذر رضي الله عنه كان بيقول ايه كان بيقول الفقر احب الي من الغنى والصحة والمرض احب الي من الصحة والموت احب الي من الحياه لو انت سئلت تحب ايه الصحة ولا المرض امال هو سيدنا بكر حب المرض ده ازاي نعم هو دايما مين ارق قلبا المريض ولا الصحيح مين ارق قلبا الغني ولا الفقير من أشد تعلقا بالله سيدنا الحسن بن علي كان له رأي تاني قال أما أنا فالغنى أحب إلي من الفقر والصحة أحب إلي من المرض والحياة أحب إلي من الموت طب إحنا نختار إيه بقى نعم
لما بيبقى مريض لما اه بيبقى قلبه مكسر بس عشان صعب عليه
ال- الك- الإجابة اللي هيجاب بيها إجابة جميلة جدا جدا كان ثلاثة من الصالحين قاعدين فقال أما أنا أحدهم قال أما أنا فكنت لا أتمنى الموت قبل الآن ولكني من كثرة الفتن أتمنى الموت يبقى ده رقم كم؟ واحد رقم اثنين قال أما أنا فأتمنى الحياة يزيد عملي وأتقرب لربي أصلي وأصوم وأحج دول كده كام؟ اثنين رقم ثلاثة وكان أعقلهما فقال أما أنا فأحبهما إليه أحبهما إلي فهو ده بقى إيه ال... هو ده الفرق بيننا وبين وبين السلف شايف جمال التعبير بص لذة التعبير أحبهما إليه النبي السلام علمنا ان انا ما اختارش وهي دي الرضا هو ده مقام الرضا النبي السلام قال ايه لما تيجي تدعي قال يا- لا يتمنين احدكم موتا لضر اصابه ولكن ليقل ايه بس حط شرط اللهم حيني ان كانت وتوفني ان كانت فاصبح هنا مش انا انا ما اعرفش هو حياني فهذا خير لانه مراده لي وهو يختار لي افضل مما اختار المهم فالنهارده آه، لابد آه، لابد ايه لابد ان نسلم من كل اراده تزاحم مراده يعني ايه انا في وقت الصلاة يبقى مراده مني ان انا اصلي خلاص هو ده افضل مراد كان سيدنا عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله بيقول كده بيقول ايه بيقول احب العبادات الى الله ما كان على خلاف مراد النفس فالنهاردة مراده على خلاف مرادي يبقى مراده افضل عشان كده الراجل يقول ايه حرست نفسي نفسي مش عايزة امر ربنا ان النفس لامارة بالسوء فانا حرست نفسي عشان تكون مرادها مراد الله بعد عشرين سنة واقف لها بالمرصاد حرستني فبقت مرادها مراد الله بعد كده من فضل الله علينا ان هي حرستنا عشرين سنة فسرنا محروسين خلاص ربنا حرسنا حرسنا بالسين ها يبقى الإنسان هنا بيحرص نفسه عشان يقول لنفسه لا والله لا يكون مراده إيه؟ لا يكون مرادك إلا مراده الراجل بيقول إيه كان يقول يا نفس ليس لك إلا هذه الكثرة من الخبز حتة العيش المكسرة دي القديمة دي وليس لك إلا هذا الثوب المرقوع وليس ليس- وليس لك إلا هذه الشمطاء العجوز انت مالكيش الا كده عندي ده اخرك معايا يبقى النهارده انا عايز اوصل لمرحله انت نفسك في ايه انا ما نفسيش في حاجه أنا هو مراده مرادي هو ما يريده مني هو ما أريد نفسك في إيه؟ نفسي يرضى عني يرضى عني عشان كده لما تيجي تمسك حاجات من الحاجات العجيبة اللي أنا عايزكم تركزوا فيها النهاردة النهاردة احنا عندنا آه، هم تقريبا ثلاث أحاديث آه، بس أظن منهم واحد ضعيف واثنين صحاح آه، الأحاديث بتاعت إيه اللي أنا عايز أقولها حديث بتاع رضيت بالله كم حديث ثلاثة ماشي آه، لو تأملت الأجر في الأحاديث دي عجيب جدا أول واحد أهو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا النتيجة تكون إيه؟ أول واحدة وجبت له الجنة أول واحدة إيه؟ وجبت له الجنة بس رضيت هنا مش قضية رضا لسان ولا مجرد رضا قلبي بدون تطبيق عملي لا الجمع بين الرضا القلبي والرضا الايه الحسي الرضا معنوي ان انا راضي النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه قال ان القلب ليحزن وان العين لتدمع بس في النهايه ها ولا نقول الا ما يرضي ربنا يبقى النهارده لا انا حققت كده ان صار مراده مرادي مني فرضيت بالله ربنا ايه اللي هيبدوني انا راضي ما قضيه الربوبيه دي قضيه الرزق القسمه في الشكل والطول والعرض والجمال والحلاوه والصحه والمرض والغنى والفقر والرفع والوضع والعز والذل كل ده هو اللي دهوني فهو ربي قسم لي هذا فانا راضي وبالإسلام دينا أي حاجة من شريعة الإسلام قبلتها ولا أفكر لحظة أن غيرها أفضل منه أبو محمد النبي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة النتيجة وجبت له الجنة ده أول واحد الثانية من قال إذا أصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فأنا إيه فأنا الزعيم لآخذن بيدي حتى أدخله الجنة خلي بالكم لأن احنا بيضيع منا احتساب الأجر ده واللي ما بيحتسبش ملوش ده كلام أهل العلم الحديث تاني خلي بالكم من الأجر العبيد ده ماشي فإيه يعني إيه زعيم أيوة كده في سورة يوسف قال ايه وانا به زعيم انا ضامن من قال اذا اصبح رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا خلاص يومي كده وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم فانا الزعيم انا وحقه عليا ان انا اخد ايده ادخله الجنه ليه لانه رضي بالله ربا آه، آه، آه، القسمه تبقى الصبح الرزق وكل حاجه فانا هاخد بايده وادخله الجنه فانا زعيم حقه عليا ده كله عشان قال ايه رضيت بالله ربا التالتة التالتة في الأذان في الأذان في الأذان التالتة مش الحديث التالت في حديث تالت شيء في الأذان من قال حين يسمع المؤذن إيه وأنا إيه أشهد بعد ما المؤذن يؤذن يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنب والثلاثة الأحاديث الثلاثة صحيحة أو الحديث الأخير تاني من قال حين يسمع المؤذن اختلفوا في دي اختلفوا فيها على قولين القول الأولاني هي تقال إمتى تقال بعد الانتهاء من الأذان ولا تقال بعد ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله قالوا القولين قالوا إنها تتقال بعد ما ما يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله تقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ورضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنب ركز على إيه غفر له ذنب الأجر ده كله فين في خدمة في قضية الإيه الرضا والرضا مش قضية رضا لساني مش أنا بقول رضيت وأنا من جوه ناقم لا اجتماع رضا القلب مع رضا اللسان مع سكون الجوارح هو تعريف الصبر ايه الصبر الصبر حبس مين الاول قلب ولا النفس النفس عن الايه واللسان عن ايه تسخط هي دي الرضا ان الانسان ازاي ازاي يقدر يوصل ازاي ايه يقدر يوصل انه يسيطر على قلبه حتى وان القلب فيه حزن فضبطه الشريعه انه مش هيتكلم عشان كده لما نيجي نسال هو الواحد لما يجي له مصيبه يزعل ولا ما يزعلش؟ ودنيا ما يزعلش ليه؟ يعني واحد مراته ماتت مثلا يزعل ولا ما يزعلش؟
هيزعل هيزعل اه بس مش نفس مين ده بس في حد بيزعل على مراته دلوقتي؟ اه يزعل ما هي هاتوا لي دليل على الكلام ده كده هي دي بس جميل ما شاء الله ما شاء الله مفيش هدايا ما عنديش الا كلمات القران بتاعك وحد ياخد هديه وخلاص انا مش جايب معايا هدايا النهارده معايا برشام صداع ينفع؟ نعم ال- ضابطها ان طبيعي الانسان يزعل ماشي لكن هل حزن الانسان يخرجه عن مراد الشرع منه؟ بيكلموا عن راجل من السلف ان هو لما جه ابنه مات قعد يضحك اظن انه كان الفضيل بن عياض ايه رايكم؟ ابنه لما مات قعد يضحك ابن القيم بيقول ايه؟ له كلام لطيف قوي في الحته دي بيقول لك ان اكمل الاحوال حال مين؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه قال ان القلب ايه لا يحزن والعين ايه لا تدمع ولكن لا نقول الا ايه يبقى ده الكامل فقال لك ان الراجل الثاني لم يتحمل قلبه فلما حدث نزاع في قلبه بين المصيبه ومحاوله السيطره عليها فلم يستطع فأتى بشيء عجيب وأنه إنه لا يضحك في مقام البكاء فيه أولى لأنه من بكى فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو سلم بكى ولا ما بكاش بكى فهو بيقول لك من شدة الحزن هو عايز يبين ان هو راضي فما قدرش يتحمل القلب النزاع الشديد اللي موجود هو انا راضي ولا مش راضي؟ لا انت مش راضي بدليل انك انت اتيت بشيء ايه؟ عجيب ايه العجيب اللي فيها انك تضحك فالضحك في هذا الموقف شاذ ولا لا شاذ راجل تاني عمل حاجة آه، بس دي- دي مش مش عجيبة يعني الراجل ابنه لما مات راح مسرح حط كريم في شعره وسرح وحط كحل وحط كريم وخرج للناس بس ما بيضحكش فناس عجبت فاستدل بدليل من الشرع عجيب ممكن يكون الدليل ايه قال الله عز وجل والذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه اولئك عليهم ايه قال صلوات ورحمه لا تضيع حزني فده استدل بدليل من الشرع ان انا ببين لربنا الرضا بان انا في حال المصيبه لا اجزع وهي دي قضية برضه ايه قضية الرضا عن الله في المصيبة ان القلب لا يجزع لان الانسان يعلم ان ما وراء المصيبة خير ولكن القلب لابد ان يتألم وان كان ظهر الانسان ساكن الانسان ظاهر يعني ايه حاجة من الحاجات العجيبة جدا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الغار سيدنا ابو بكر قال له ايه؟ قال لو نظر احدهم ايه؟ تحت قدميه اليه لا رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ ما ظنك ما ظنك بايه؟ باثنين الله ايه؟ ثالثهما ربنا قال علينا في القرآن قال إيه في سورة التوبة ولا الأنفال في سورة التوبة قال إيه فأنزل الله هما في الغار ده كله صحيح آه.
هما في الغار فأنزل الله السكينة عليه السكينة نزلت على مين آه، لا دي لا لا لا, لا ده, ده كده انت شطار خالص ما عنديش مفيش برضه الا الا كلمات القران تاخد وكري دي لازم تاخد هديه يعني بره معيش اللي بالشمس ضاع تاخد بالشمس ضاع وخلاص ال- نفس مساكن مين اللي محتاج السكينه؟ سيدنا ابو بكر النبي صلى الله عليه وسلم ساكن النبي صلى الله عليه وسلم قاعد ما بيعملش قاعد سكينه قاعد بيذكر ربنا في سكينه مين اللي محتاج السكينه؟ سيدنا ابو بكر رضي الله عنه فربنا سبحانه وتعالى انزل السكينه على مين؟ على سيدنا ابو بكر فالنهارده آه، كان دايما الشيخ الاسلام بيقول انه اذا اصابتهم مصيبه قرا ايات السكينه ابن القيم ده كلام ابن القيم كلام ابن القيم عليه رحمه الله السكينه في اتت في كلمه سكينه جت سبع مرات في القران فبيقرا ايات نزول السكينه زي الايه دي فانزل السكينه عليه وايده بجنود لم تروه وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا فهنا كل ما تحصل لك مصيبه تقرا ايه؟ آيات السكينة تنزل السكينة المهم ان احنا عايزين يكون مراد الله مرادنا فلا يزاحم مرادنا مراد الله عز وجل آه، من الحاجات العجيبة جدا الراجل كان اسمه ايه آه، أنا- انا مش فاكر اسمه بص لابنه كده وقال له كلمة عجيبة جدا جدا جدا قال له يا بني أتعلم أفضل أحوال أحوالك عندي لما تبص لابنك كده او تبص لبنتك او تبص لابنك وتقول له افضل احوال عن احوالك عندي ممكن تبقى ايه؟ قال ان تموت فاحتسبك عند الله دي احسن حاجه؟ اه دي احسن حاجه لما راح يقاتل في سبيل الله قال يا بني قم فقاتل لأحتسبه فقام فقاتل فقتل الكلام ده ممكن يبقى عجيب بالنسبة لنا جدا لكن فعلا الكلام ده واقعي جدا لو قدرنا ان احنا نوصل بقلوبنا لله جل جلاله فان يك- فيكون مرادنا مراد الله منه هي دي بس ان انا هبقى شايف ما وراء الامور مش يعني ايه انا دايما لما نيجي نقول ايه ايه الفرق ما بين سيدنا موسى عليه السلام وسيدنا الخضر عليه السلام سيدنا الخضر انا اعتدتنا فيه انه نبي سيدنا ابن الشيخ ابن عثيمين قال كده. ايه الفرق الفرق ان سيدنا موسى عليه السلام كان يرى ظاهر الامور سيدنا موسى عليه السلام لما السفينة آه، الخضر شال اللوح فسيدنا موسى شاف الأمور اللي ظاهرة قدامه إن السفينة هيحصل لها إيه؟ هتغرق لكن الخضر كان شايف ما وراء الأمور كان شايف إيه؟ إن في ملك لو هم راحوا بالسفينة سليمة هياخدها لكن لما تبقى معيوبة مش هياخدها فعشان كده ان الانسان اذا من الله عليه ببصيره فصار مراده مراد الله مش هيشوف الامور ماليش دعوه مش ده تدبيري الفلوس راحت ما هي الاصل انها مش بتاعتي ربنا سبحانه وتعالى قال وانفقوا من ايه؟ من مال الله وانفقوا مما جعلكم فهو ايه؟ لله ما اخذ ولله ما اعطى انتوا عارفين من القصص العجيبه اللي انا نسيت اقولها في الجمعه اللي فاتت في قضيه الصبر قصه إيه، إيه، إيه، إيه، اسمها رميثاء لما ايه إيه، ولا امه ايه ام سليم ام سليم لما ابنها مات عملت ايه؟ قالت لجو- لاهل بيتها ما حدش يقول لي لجوزي وغسلته و- و- وركنته على جنب ووطته جه جوزها آه، آه، في روايتين الرواية أنها تهيأت له فأصاب منها ثم أعدت له طعاما فأكل والرواية الثانية أنه أعدت له طعاما فأكل ثم أصاب منها فقالت له أترى لو أن لنا جيرانا أعارون عارية ثم طلبوها ألنا أن نجحدها قال لا خلت في ايه تحت سريرنا ده ما وراء الامور الليله دي السكينه اللي نزلت في قلبها والصبر اللي كان في قلبها ايه اللي حصل رزقت بسبعة من الولد كلهم يحملون كتاب الله أو بولد أنجب سبعة من الولد كلهم يحملون كتاب الله نتيجة السكينة دي عشان النهارده إيه إيه انا عايز آه، انا عايز ايه انا عايز انا عايز انا انا, أنا دايما نفسي امنيه حياتي ان انا آه، اقرا كلام عن إيه فقه الاولويات اللي هي ايه انا النهارده دلوقتي احسن حاجه ممكن اتقرب بها الى الله مراد الله مني الان دلوقتي ايه انا قريت كتاب ج- كلام جميل جدا في فقه الاولويات الكلام ده انا قريته الاسبوع اللي فات فيمكن المره الاسبوع الجاي اجيبه لكم واقرا عليكم في فقه الاولويات ان ايه ان ان, إن ازاي اختار العمل يعني انا دلوقتي هروح طب آه، آه، آه، اعمل ايه اقرا قران طب اصلي طب انام القيلوله طب طب اعمل ايه بقى هي دي فق- هي دي مراد الله مني ان الانسان لن يصل الى ذلك الا بحاجتين بحب ب- ب- بعلم ان إن انا هختار اللي ربنا يريده مني سبحانه وتعالى طبعا كلمه عايزه مني عايزه لان ده عوز والعوز من الفقر فهذا لا يليق في حق الله فمش هنقول عايزه هنقول ما يريده مني فاللي ربنا أرا- يريده منه الان ايه عايز مني ربنا سبحانه وتعالى أرا- ماذا يريد الله مني الان افعله وإن خالف مرادي انتوا عارفين إيه حفصة بنت سيرين كانت بتقول إيه كانت إيه حفصة بنت سيرين كانت تأتي آه إلى الليل فتتطيب لزوجها وتقول له سيدي هل تريد مني شيئا فإن قال لا قامت تصلي حتى تصبح فكانت تقول هذه الليلة التي أموت, أموت فيها فتصلي حتى تصبح فإذا أصبحت قالت إيه هذا اليوم الذي أموت فيه فتصوم حتى تمسي فالنهاردة أنا عايز الأسبوع ده حضرتك كل شوية تقول إيه ماذا يريد الله مني الآن كلنا نقول كده ماذا يريد الله مني الآن يا ترى أنا أقرأ القرآن طب أ- أ- أراجع طب أحفظ طب أصلي طب أذكر طب أبر والدي طب أصل أرحامي إن شاء الله المرة الجاية بأمر الله تعالى أكون جبت لكم الورق فيها آه، نكتفي على هذا اللهم صل وسلم وبارك على سيدي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
ممكن يكون حاجة أنا بحبها ونقطة هواية وبعض الناس مش بحبها. أعرف مين دي أولى.
ما احنا بنقول بقى هو هم سموه ايه سموه فقه الايه أولويات.
اه فقه الاولويات ده يكون بحاجتين ماشي بعلم وحب ان انا لما اوصل لايه المراه لما تحب زوجها فمن كتر الحب ممكن الموبايل بس حاضر من كتر الحب انا قفلت مش كده المرأة لما تحب زوجها من كتر الحب آه تبقى هي مش عايزة إلا اللي هو عايزه ف يعني إيه أنتوا عارفين في الحب حاجة آه، حاجة غريبة جدا إيه هي؟ إن الإنسان إذا حب إنسان فبيصبح يرى بإيه؟ بعينيه ويفكر بعقله ويتكلم بلسانه فالانسان لو وصل للمرحله دي خلاص يعني انت لو حبيتي زوجك او الراجل حب مراته آه، حب شديد فالحب الشديد ده في المرحله دي بيعمل ايه؟ آه، يوصل لايه؟ يوصل الى ان هو بيفكر بعقله هل في دليل على الكلام ده؟ حد عنده دليل على الكلام ده؟
هو كنت معاه اللي أنا أسمع عليه بالظبط